بسم الله الرحمن الرحيم مدارج السالك موقع الربانية روح من روح الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم مدارج السالكين فكر سلفي واضح لقضية التزكية والسير إلى الله مدارج السالكين أن أرسم طريقا إلى الله أوله في يدك وآخره في الجنة وآخره أن أرسم طريقا إلى الله أوله في يدك وآخره في الجنة أوله في يدك وآخره في الجنة اجتباء الحق عبده واستخلاصه إياه بخالصته فيصطنعه لنفسه اجتباء الحق عبده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله حقيقه ان الانسان ليزداد ايمانا حين يرى تصديق حديث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ستكون فتن كموج البحر يتبع بعضها بعضا تاتي فتنه فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تاتي فتنه فيقول هذه هذه اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعصمنا من الفتن اللهم اصرف عنا الفتن اللهم ثبتنا على الايمان عند ورود الفتن اللهم اسبق بنا الفتنه اللهم ارزقنا حسن العاقبه وارزقنا حسن العافيه وارزقنا حسن الخاتمه واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم احينا في عافيه وتوفنا في عافيه واحشرنا اليك في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك امين احبتي في الله اذا كان امر الفتن كما ترى عجب من العجب فما النجاه وكما قال الامام احمد لا تتعجبوا ممن هلك كيف هلك ولكن تعجبوا ممن نجا كيف نجا وقال اذا رايتم شيئا مستويا مستقيما فتعجبوا هذا يحكي حاله في ايامه فكيف يحكي حالنا في هذه الايام فتن الشبهات وقد صارت كل مساله في الدين صغرت او كبرت اورد عليها الفاتنون الفتن اورد عليها اعداء الدين شبهه كل مساله فلم تسلم عقائد الناس ولا افهامهم ثم فتن الشهوات وقد استعلت في هذه الايام هذه الفتن فكأن المدنية الحديثة قد سخرت كل طاقاتها واختراعاتها لكي تخدم فتنة الإنسان وشهواته ويظل المؤمن يقول من نجاه من نجاه كيف انجو وهنا تاتي قضيتنا التي نلح عليها ونعالجها منذ شهور قضيه ان تكون من عباد الله الصالحين وذكرنا يومها ان اهميه هذه القضيه تكمن فيها نجاه الامه قالت أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فكيف نزيد أعداد الصالحين في الأمة كيف نكثر الصالحين ونقلل الفسقة والفجرة أن تكون أنت من عباد الله الصالحين وان تظل هذه قضيتك قضيه عندك قضيه حياتيه عندك ان تظل قضيه كيف اكون من عباد الله الصالحين كيف تصير هذه قضيه حقيقيه في حياتك هل انا من عباد الله الصالحين هل اصلح ان اكون من عباد الله الصالحين ولم لا اكون من عباد الله الصالحين اصر واصمم ان اكون من عباد الله الصالحين ثم ذكرنا سبلا لهذا منها صلاحيه المحل وذكرنا ان صلاحيه المحل في ثلاثه قبول النعمة وطهارة القلب و ونسيت الثالثة والثانية كانت الصبر والثالثة كانت الاجتباء والاجتباء أخذناه من قول ربنا جل جلاله فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه فجعله كان أحدهم يقول لي اليوم ربي يكرمني وأنا أقول يا رب أنت بتكرمني يمكن عشان أنا كذا أو عشان أنا بعمل كذا أو عشان أنا عملت كذا فقلت له يا مسكين هذا غرور إنما يكرمك لأنه كريم أما أنت فلا تستحق لا تستحق أصلا أن تكرم ولكنه سبحانه كريم يحب أن يكرم كريم بذاته جل جلاله كريم يفوق كرمه آمال الطامعين كريم لا تتخطاه الآمال بل كرمه أعلى من طموح الطامحين جل جلاله فلذلك قد يبدو عبد لا يستحق والرب يكرمه لا لشيء فيه ولكن تفضلا وتكرما ومنه سبحان الملك يعطي واذا اعطى اعطى بغير حساب ملك الملوك اذا وهب فلا تسالن عن السبب وهذه قضيه كنت اريد تحقيقها لكن لم يتسع وقتي الليله لاتيكم بتحقيق مساله ان الله جل جلاله يعطي ولا حرج على فضل الله جل جلاله سبحانه الشاهد فاجتباه فجعله فاجتباه ربه الرب الذي يربي عبده ومعلوم ومعروف وثابت عن المهدي انه سيصلحه الله في ليله سيكون في جهه ويصلحه الله في ليله فيصير شيئا اخر الشاهد اخوتي واحبتي ان املنا ان نجتبى وهذا الاجتباء كانه في منزله عند الهروي رحمه الله اسمها باب مقام المراد وقال فيها في صدر هذه المنزله وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين منزلة المراد يقول فيها الشيخ وإنما أشاروا باسم المراد إلى الضنائن الذين ورد فيهم الخبر الضنائن الضنائن الضنائن جاء فيهم حديث ضعيف ان لله ضمائن من خلقه يحييهم في عافيه واذا توفاهم توفاهم الى رحمته اولئك الذين تمر بهم الفتن وهم منها في عافيه وان لم يصح الحديث الا ان هذا المعنى غايه في الروعه والنفوس له في غايه الاشتهاء كم يشتهي الانسان ان يتحقق معه وفيه هذا المعنى في عافيه يحييهم في عافيه يتوفاهم الى رحمته تمر بهم الفتن وهم منها في عافيه ضنائن بتفكرني بكلمه يا ضنايا ضنائن بتفكرك بكلمة في اللغة العربية ضن بالشيء أي بخل به أو اعتز به أو لم يفرط فيه فكأن هؤلاء الضنائن الله جل جلاله أحبهم ورضيهم فكأنه جل جلاله لم يسلمهم للفتن بل حفظهم واحاطهم بعنايته ورعايته فحفظهم اللهم احفظنا وحافظ علينا اللهم ادفع عنا ودافع عنا الضمائن هؤلاء الضنائن سبحان الملك هم يعني لم يكن لهم لم يكن لهم جهد ولا فعل ولا ولا ولا ولا مجهود في الفرار من الفتن بل حماهم الله وعافاهم الله وارضاهم الله ورضي عنهم الله هؤلاء الضنائن زي ما قلنا في البدايه خالص في الكلام على الاجتباء ان الاجتباء له اصل وفرع يجتبى الانسان وبعدين الانسان لما يجتبى هو بنفسه يكمل فأصله وهبي وتمامه كسبي أو أصله كسبي وتمامه وهبي الاثنين يمشوا في الاجتباء يعني ايه وهبي وكسبي يعني الاجتباء ان ربنا يجتبيه بغير سبب من العبد وبعدين العبد لما يلاقي ربنا اجتباه يمشيها صح ودي المشكلة الكبيرة اللي بأشير إليها إن في ناس كتير قوي جدا في زماننا يحكي لي إنه شاف منام حلو أو ربنا وفقه لعمل حلو أو ربنا أعانه على موقف عظيم سبحان الله العظيم لسه بأعد لخطبة جمعة اللي هي بتاع الصمم الشريف دي وانا بقول هل لك موقف نصرت فيه الدين تعتز به موقف بطولي بطل قدرت فعلا تنصر فيه الدين ينصر الله بك الدين الموقف ده يقول كده قد يوفق الله العبد له فإذا استمر العبد واقتنص الفرصة وسلك السبيل وانطلق أكمل الله له وإذا اغتر العبد بهذا الموقف وتوقف بس ما عملش حاجة بعد كده يزول هذا الاجتباء منه يبقى أصله وهبي إن ربنا يوفقه ويختاره وي- ويضعه في موضع وبعدين العبد لو كمل ربنا يكمل له العبد لو رجع في كلامه تاني أو وقف وتوقف واغتر ولعب ونسي هو بقى إيه وعاش حياته زي ما كان يرده الله إلى ما كان عليه هي دي كثير من الناس فعلا حقيقي بيحكي لي كده انه في موقف كان عظيم جدا وعين اتاخد منه قلت لكم ان ليا اخويا كان فعلا في بدايه الالتزام يقول لي انا حاسس بحاجه جميله قوي قوي بس خايف لا تروح مني وراحت راحت حقيقي هو ده اللي حصل انها راحت فهؤلاء الضنائم إذا انتبهوا لما اختيروا كان ابن الجوزي بيتكلم عن الهداية فبيقول ايه ان من الناس يست من يستيقظ ثم ينام مرة اخرى ويظل في نومه الى ان يموت ومن الناس من يستيقظ ثم يغفو ثم يستيقظ ثم يغفو ثم يستيقظ وتطول فتراته وتقصر ومن الناس اقوام ما ناموا منذ استيقظوا وما وقفوا مذ سلكوا وما فتروا مذ انطلقوا في ناس بقى من ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بنوبة الصحيان ما نامش تاني خلاص انطلق وما وقفش تاني ولا التفت ولا فتر هذا هؤلاء لهم عناية خاصة من الله قال ايه بقى في قصة الاجتباء لهؤلاء الضمائن العناية تبقى ازاي قال الدرجة الاولى ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا ياه أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا يبقى العبد مستشرف للجفاء فيضطره الله للوصال للجفاء يعني ايه يعني يبقى العبد نفسه يزني نفسه يكذب نفسه يسرق هو عايز كده مستشرف عارف مستشرف يعني ايه يعني عامل كده متطلع للجفاء انه يجافي ربنا انه يجفو ربه ربنا يعصمه يكتفه عن فعل الشر يمنعه اضطرارا مش بمزاجه لا رغم انفه ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا ازاي بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك العطب عليه اكراها سبحان الملك زي ما بقول لك كده يبقى واحد هو يريد انه يفسد وربنا جل جلاله يريد هذا العبد وكنت بقول له لصاحبنا ان لما يبقى ربنا بي- بيحب عبد ويريده والعبد يتملص من ربه ويجافيه فان الرب يعاقبه اتلم تنزل عليه العقوبات والآلام والمنغصات لكي يرد الله العبد إليه أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا يبقى لما تجد مسالك العطب سلكه يبقى مش بيحبك لما قلنا ايه قلنا ان اللي نسأله انت ربنا بيحبك ولا ما بيحبكش ايوه انت انا بسألك انت انت جاوب انت جاوبني رد علي اتكلم معايا ما في ما ت- انت خايف ليه رد علي ربنا بيحبك ها عرفت منين انه بيحبك فيك ايه يتحب قال بيحبه قال انت بتحبه ده خلاص موضوع ادعي زي ما انت عايز انت حر ما بتكلمش انت بتحب ربنا ولا لا لكن انا بقول لك هو بيحبك طب بيحبك على ايه ايه فيك يحبه ربنا طب اعرف ازاي ربنا بيحبني ولا لا اذا رايت ان الله جل جلاله يفتح لك ابواب القرب منه وييسرها لك ويحببها اليك فهو يحبك ويسد عنك ابواب البعد عنه والانشغال عنه ومعصيته يسدها عنك ويغلقها عنك ويصرفها عنك يبقى بيحبك أما إذا رأيت أنه يفتح لك أبواب المعصية وأبواب الانشغال عنه والانشغال بغيره يبقى مش بيحبك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى هنسهله للحاجات الوحشه هنسهل له الحاجات الوحشه عشان كده الحسن البصري بيقول ايه هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم هو سبك تركك اهملك نسوا الله فنسيهم تركك تعصي وهو قادر ان يعصمك تركك تضل وتزل وتضيع وهو قادر ان يقيمك ويرفعك عن حضيض المعصيه تركك لهوانك عنده وسقوطك من عينه ولو احبك لعصمك الضرائن دول بقى يعصمهم الله وإن أرادوا يبقى هو عايز يعصي يريد أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا ازاي بتنغيص الشهوات قلناها قبل كده في بداية أمر الصالحين ده من كلام مصطفى صادق الرافعي عليه رحمة الله لما قال إيه ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض يبقى مريض بالتقوى تقي بس التقوى دي عامله زي المرض فيه شوف لما يبقى واحد مريض وتقول له اشرب يقول لك ايه ماليش نفس ماليش نفس ما عنديش رغبة هو كده بيبقى التقي ملوش نفس ما عندوش رغبة انه يعصي يعني مش بيقاوم ان هو عايز يعصي وبيقاوم انه يعصي لا هو معلوش نفس يعصي تقول له بص للبت دي يقول لك وحشه انظر الى آه، ال- ال- المسرحيه دي او الفيلم ده وحش ما- ما- ماليش نفس ما بحبش الفلوس دي ماليش نفس هي دي بتنغيص الشهوات تبقى الشهوات عنده منغصة حماية قلت لكم قبل كده قصة واحد عاش في أمريكا 10 15 سنة ما زناش مرة ولا شرب خمرة ولا ما اعرفش ايه تاني لكن آه، واما نزل رجع مصر الزمن بقى انت سبت كل ده هناك وجاي هنا تعمل كده هو كده لما ربنا كان حاميه وصارف عنه وجل جلاله يحافظ عليه كان الامور صح لانه كان خايف ومنكسر وبيقول يا رب لما جه هنا اتنفخ وات- واغتر وتطاول وتكبر ونسي ربنا فأسلمه الله اوعى بقى روح فخد مني الفايدة دي الليلة دي أن المعصوم من عصمه الله وأنه ليس للعبد قوة ولا طاقة على أن يعصم نفسه مطلقا قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فلا سبيل للثبات ولا للهداية إلا بإذن الله وبرحمة الله وبأمر الله وبعافية الله أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات يبقى حتى لو ابتلي بشيء من الشهوات تبقى منغصة ابن القيم في منزلة التوبة ولا منزلة المحاسبة لا التوبة بيقول ايه يقول والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا فلا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه تلاقيه ما بيعملش المعصية إلا وهو متكدر فلا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه بيعصي وهو حزين هي دي تنغيص الشهوات وتعويق الملاذ آه تعويق الملاذ ان الانسان تجده لما تراوده نفسه على لذة تشغله عن لذة الطاعات أو تسليه عن لذة القربات يعوق الله له تحصيل هذه اللذة شوف سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بقالكم قد ايه ما صليتوش على سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد النبي صلاه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم زيد صلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم إيه، ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول من أراد أن يعلم تمام الرضا عن الله فلينظر في أحوال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يحرمه الله جل جلاله من أولاده الذكور فيتسلى بالحسن والحسين فيخبر بما سيجري عليهما أتاه جبريل بطينة وقال هذه التي سيقتل عليها الحسين رضي الله عنه ويميل بطبعه إلى عائشة رضي الله عنه بيحب السيدة عائشة فيكدر صفو هذا باتهامها كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحب السيدة عائشة رضي الله عنها حبها حبا جما لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة قيل فمن الرجال قال أبوها رضي الله عنها وعن أبيها فلما كان بيحبها وكانت هي بتحبه وتغير عليه جدا يقدر هذا الحب أن تتهم والرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعيش 29 يوم في عذاب نفسي يسأل علي ماذا تقول ويسأل زيد بن حارثة ماذا تقول ويسأل أسامة بن زيد ويسأل الجارية نتيجة الصراع النفسي بيحبها وخايف عليها رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أنا أقصد إيه أقصد ان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عوق الله عليه هذه الملاذ كان يرقد جنب امام جنب السيده عائشه رضي الله عنها يرقد جنبيها قالوا لما قالوا لها حدثينا عن اعجب شيء رايتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت وقالت كان كل امره عجب بات ليله في فراشي حتى مس جلده جلدي ثم قام قلت إلى أين يا رسول الله قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي قلت إني أحب قربك وأحب أن تتعبد لربك الشاهد إيه تعويق الملاذ تعويق الملاذ لما سيدنا إبراهيم عليه السلام آه انشغل بابنه أمره الله بذبحه تعويق الملاذ وسد مسالك العطب عليه إكراها سبحان الله العظيم تجد هذا الإنسان الذي أحبه الله ورضيه و اختاره واصطفاه واجتباه احيانا احنا كبشر تفكر في ولادك انك انت تأمن لهم حياتهم بشيء تفكر في نفسك وصحتك فيسلك الانسان مسالك يرجو بها المصلحه واحنا بشر لا نعرف العواقب انما الذي يعلم العواقب ربنا جل جلاله فهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون فتجد ان رب هذا المجتبى اذا سلك العبد مسلكا فيه هلاكه يسده عليه رغم انفه ويبقى الانسان متنكد وزعلان ويقول يعني مالها مقفله ليه لمصلحتك والمسكين لا يدري يظن انه يعرف مصلحته يظن ظنا انه ادرى بمصلحته وهو لا يعرف مصلحته انما الذي يعرف مصالح الناس الله جل جلاله سد مسالك العطب عليه اكراها يعني يبقى هو عايز يمشي في الط- عايز يتزوج دي ويحول الله بينه وبينها عايز يشتري الحاجه دي وربنا سبحانه وتعالى يصرفها عنه قبل ما يشتريها ب- مش عارف بايه او لا يملكه او لا يمكنه سد مسالك العطب كل المسالك دي اللي كان يمشي فيها كانت هتعطبه كانت هتضيعه فربنا يسد عليه كل مسلك يضيعه دي الدرجة الأولى أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك العطب عليه إكراها اثنين الدرجة الثانية أن يضع عن العبد عوار النقص ويعافيه من سمة اللائمة ويملكه عواقب الهفوات الله يا سلام لما حد ربنا يحبه يا رب يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا لما حد ربنا يحبه يبقى كده خلاص سلم له دينه ودنياه واخرته يا رب ارزقنا حبك يا رب يا رب احبنا يا رب يا رب اجعلنا من احبابك يا رب ابن رجب الحنبلي في تحقيق كلمة الإخلاص بيقول إيه ولله عناية خاصة بمن يحبه ابن القيم في طريق الهجرتين بيقول إيه بيقول فإذا سلم العبد اعتنى به ربه ورعاه أشد مما يرعى الوالد الشفيق ولده شوف لما يبقى أب عنده ابن بيحبه بيفضل ي... ي... ي... يعتني بالولد ده ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم سبحانه يعتني بالعبد عناية خاصة يبقى العبد مستشرف للجفاء وربنا يعصمه بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك العطب وبعدين أن يضع عن العبد عوار النقص ربنا جل جلاله خلقك وهو يعرفك قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال جل جلاله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ربنا عارفك كويس هو اللي خلقك وعارف تاريخ حياتك وتفاصيل حياتك وعارف ان انت ناقص هو العبد كده هو الانسان كده ربنا جل جلاله يبقى يعلم جل جلاله ان في عبده هذا عوار النقص او عوارض ناقصه عوارض نقص اصل دقه النقص بتظهر في في المواقف مش كده ولا ايه كده اللي بيبقى عنده عندنا في الفلاحين يقولوا كده عنده دقة نقص او اللي, اللي بيقولوها دلوقتي في التعبيرات الجديده ان هو يعني عنده عقده نفسيه في الجانب ده هذه العقد النفسيه او عوارض النقص ربنا سبحانه وتعالى يعافيه منها ان يضع عن العبد عوار النقص يكمله ممكن حد يكمل اه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير الكمل من الرجال كتير يعافيه من دقة النقص دي ما تجيلوش اصل دقة النقص دي تجيله ايه مشكلة كبيرة ان, أن يقبل العبد على الله وهو مقبل وواصل تيجي دقة النقص دي توقعه واحنا قلنا في الطريق لربنا اللي بيقع بينزل للحضيض فيش وقوف في الوسط بيبدأ من جديد أن يضع عن العبد عوار النقص ويعافيه من سمة اللائمة آه مفيش بقى ما تبقاش فيه لو أن لولا أن بيد أن لكن أنت فاهمني؟ ها؟ يقول لك الإنسان ده كويس جدا جدا بس لكن هي دي مأساة ولكن بعد لكن تهد كل اللي قبلها بستشيره نشغل فلان قال لي هو كويس جدا لكن لكن ما بير... فيش حاجة أبدا ترضيه طب فين كويس جدا بقى ما كده راحت خلاص كويس في ايه ادام ما فيش حاجة ترضيه يبقى طماع وجشع مش هينفع هي دي كل الناس إلا من رحم الله في تكة في حتة في نقطة الحتة دي هي سمة اللائمة سمة فيه خدش كده في شخصيته فالله جل جلاله إذا اجتبى العبد واصطفاه وانتقاه ورقاه عافاه من سمة اللائمة النقص ده يشيله منه ويملكه عواقب الهفوات الله الله اللهم انا نسالك العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه هي دي يملكه عواقب الهفوات احنا بشر ولست مطالبا ان تكون ملاكا احنا بشر بنغلط ونخطئ ونذنب ونعصي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ما من عبد مؤمن الا وله ذنب في صفات المتقين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم احنا بشر كل واحد له تكه التكه دي حتى شوف بعد ما قلنا ايه بقى يضع عن العبد عوار النقص ويعافيه من سمة اللائمة وبعدين برضو عبد انسان بشر وقع يملكه عواقب الهفوات لما يهفو بقى ويقع ربنا يمكنه ان هو يبقى ال ال القضية في ايده يلمها بسرعة ابن القيم بيقول ايه في كتاب الداء والدواء كلام في منتهى الروعة والجمال يا ريتني جبته معايا بيقول ايه بيقول والعبد ليس معصوما فالعصمة للأنبياء فإذا راوده الملعون على معصية فوقع سرعان ما ينتبه بيتكلم عن العبد صفات العبد قلناها قبل كده العبد ده يقول ايه اذا وقع سرعان ما ينتبه اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون اول ما يفوق من الوقعه يقوم يقف قال فيعرف ما فاته فيستدركه باضعافه واضعاف اضعافه وعشرات اضعافه حتى يندم الملعون انه اوقعه لما يفوق يبدا استغفر الله استغفر الله استغفر الله الف عشرة الاف مرة قال كده قال اذنبت ذنبا فصمت له سنتين وختمت له مئة ختمة وتصدقت بمئة الف درهم غلط غلطة الشيطان يقول يا ريتني ما وقعته قال وهذا ليس كمن فتح لعدوه الباب وولى الباب ظهره فتح لهم الباب للشياطين وادى ظهره للباب وقال لهم اتفضلوا يسرقوا من حسناته اللي هو عايزه التاني محافظ على حسناته يملكه عواقب الهفوات ساعة ما يقع يلحق نفسه بعدها مباشرة حسنات حسنات حسنات حسنات حسنات حسنات يغسلها وأتبع السيئة الحسنة تمحها إن الحسنات يذهبن السيئات سبحان الله العظيم لما لقي رجل من الصحابة امرأة كان يعرفها في الجاهلية فأصاب منها قبلة ثم قالت مه إن الله قد ذهب أذهب الجاهلية وجاء بالإسلام فتركها ومضى وهو يلتفت إليها مشى وهو كلما مضى يلتفت إليها حتى اصطدم وجهه بحائط فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه قال أنت عبد أراد الله بك خيرا الثاني برضه إلا فعل مثل هذه الفعلة ثم أتى النبي فقال اجلس حتى صلوا العصر قال هل صليت معنا العصر قال نعم قال قم فقد غفر الله لك نزلت في صلاة العصر إن الحسنات يذهبن السيئات هي دي يملكه عواقب الهفوات ساعة ما يقع هي هي دي اللي اللي اللي اللي مسيطرة عليا أن ي... أن يملك العبد العواقب عواقب الهفوات تبقى في إيده الزمام في إيده بيتحكم فيه ما بيوسعهاش ما بيوسعش المعصية ولا بيكبرها ولا بيضخمها ولا يعيش فيها طول وقته وإنما دايما الأمر بيلمه ويحجمه ويصغره وي... وي... ويوجهه في, في المعصية على طول وبعد المعصية على طول يملك العواقب حسنات حسنات حسنات لكي يغسل هذه المعصية الدرجة الثالثة عشان نخلص الليلة دي اجتباء الحق عبده واستخلاصه إياه بخالصته فيصطنعه لنفسه الدرجة الأولى أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك العطب عليه إكراها دي الأولى الدرجة الثانية أن يضع عن العبد عوار النقص ويعافيه من سمة اللائمة ويملكه عواقب الهفوات الدرجة الثالثة الدرجة الثالثة اجتباء الحق عبده واستخلاصه إياه بخالصته فيصطنعه لنفسه سبحان الملك إخوتي الله كريم والله انتوا لو تعرفوا ربنا صح تحبوه تحبوه اكتر من كده اكتر من الحب اللي انتوا فيه دلوقتي ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى كريم رحيم ودود لطيف حليم بر تواب سبحانه وتعالى يحب ان يرحم ويحب ان يكرم ويحب ان يعطي واذا اعطى اعطى بغير حساب جل جلال الله الله الرحيم سبحانه وتعالى حين يعطي ويعطي بغير حساب ويعطي لمن شاء مش بحساباتنا احنا الشخصية ولا من وجهة نظرك انت ورأيك في الناس وإنما بما يراه الله جل جلاله والله جل جلاله يعلم السر وأخفى فالشاهد إيه اجتباء الحق عبده إن ربنا جل جلاله يجتبيه يشده إليه برضو فاتني ان انا اجيب النهاردة مقولة لاحد السلف في ان الله جل جلاله يأخذ بناصية عبده من رأس قلبه اصل الناصية اللي هو الشعر اللي في مقدم الرأس هنا ده بس لما ربنا سبحانه وتعالى يجتبي العبد مش من شعر راسه ده الناصية لا ده من رأس قلبه ياخده من رأس قلبه فشوف بقى لما واحد يمسك الناصية يمسكها كده يجره كده ما يقدرش يروح يمين وشمال ها هي دي لما ياخد ياخذ الله راس قلبه القلب نفسه ما يلتفتش خلاص سبحان الله العظيم حين ياخذ الله براس قلب العبد يمنع قلب العبد عن التلفت والزوغان قال جل جلاله ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركب تثبيت القلب قال سبحانه وتعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم هي دي كذلك لنثبت به فؤادك لما تؤخذ رأس قلبك إلى جهة الرب يمنع من التلفت يمنع القلب من التلفت القلب نفسه مش هيروح يمين ولا شمال مش هيتلفت هيبقى وجهة واحدة أقم وجهك للدين إقامة الوجه إقامة الوجهة هي دي القضية اللي احنا بنكلم فيها إخواننا الملتزمين أهل الدين أهل السير إلى الله الذين أخذت الدنيا بشغاف قلوبهم إن الدنيا دي اللي خدت قلوبهم دليل إنهم مش خالصين لله عشان كده قال هنا إيه اجتباء الله عبده واستخلاصه إياه بخالصته إنا أخلصناهم بخالصة
اللهم خلصنا من الفتن اللهم خلصنا من المشاغل التي تشغلنا عنك اللهم خلصنا من الهموم التي تشغلنا عنك اللهم خلصنا من الأحزان والأعمال التي تشغلنا عنك اللهم خلصنا من كل ما يشغلنا عنك إنا أخلصناهم بخالصة هي دي اجتباء الحق عبده واستخلاصه إياه بخالصته ان ربنا يستخلصه ان اخلصناهم انه من عبادنا المخلصين مش المخلصين في فرق بين المخلص والمخلص والخالص مخلص بيعاني في تحقيق الاخلاص مخلص ده ربنا خلصه خالص خلاص بقى سالك وواصل خالص ودي الوقفة اللي انت محتاج تقفها دي الوقفة اللي انت محتاج تقفها الليلة دي يا ترى انت خالص لله يا ترى انت خالص ولا لسه فيك قال شيخ الاسلام ولن تصح لك عبوديه ما دام لغير الله فيك بقيه حد له فيك حاجه يبقى انت مش خالص لربنا لما تبقى خالص لربنا لما يبقى ما حدش له فيك حاجة ما فاضلش لحد فيك حاجة انت كلك بتاع ربنا ملكه فكرك وعقلك وقلبك ولسانك وعينك قال كده ابن القيم في وصف المقربين قال وخلاصة أمر القوم أن محبة الله قد دبت في قلوب القوم فسرت في عروقهم فلم يبق عرق ولا مفصل الا دخله الحب زي ما قلنا كده اخر شعيره دمويه في اخر شعرايه في راسه واخر حته في ضفر رجله بتنبض بحب الله ورضا الله وذكر الله قلت زمان يا ريت تلاقوا الدرس ده كان اسمه الرضا كنت بقول يا الشخص ده لا ده في الاخلاص في الاخلاص في دروس مسجد الريان بتاع المعادي اربع اشرطه عن الاخلاص كنت بقول لو عملنا له بصمه تطلع لا اله الا الله عملنا له فصيلة الدم تطلع لا إله إلا الله عملنا له رسم قلب يطلع لا إله إلا الله عملنا له قياس نبض يطلع لا إله إلا الله عملنا له رسم مخ يطلع لا إله إلا الله بيحب ربنا بيحب ربنا فأي حتة تجسها في جسمه يطلع فيها حب الله هي دي استخلاص الله للعبد بخالصته بخالصته فيصطنع الله العبد لنفسه اللهم الق علينا محبه منك واصطنعنا على عينك لنفسك هي دي لما يجتبى وبعدين يستخلص وبعدين يصطنع طب ده يبقى شكله ايه العبد ده يبقى وصفه ايه وحياته ايه وضعه ايه ده اللي انا مش عايز اقوله لكن قد اقوله في اللقاء القادم لنلتقي على حب الله وطلب رضا الله اخوتي بما بدات اختم كيف حالكم مع الله لاترككم تجيبون عن هذا السؤال الليله ونعيش مع السؤال الاخر الاسبوع كله هل انت خالص لله ام لغير الله فيك بقيه اجتهد ان تخلص نفسك لتخلص لله احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
هي دي مدارج السالكين بقى مدارج السالكين ازاي تتعامل في كل المواقف في حياتك بايمانيات هي دي مدارج السالكين بإيمانيات كل المواقف في حياتك بإيمانيات كل المواقف في حياتك بإيمانيات